نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا يزال حديثنا موصولا مع علم الأعلام وسيد الأنام سيدنا وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وقد شرعنا في ذكر سيرة مختصرة له صلوات الله وسلامه عليه وشرعنا في شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ المؤرخ المفسر الكبير عماد الدين أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وتلونا في اللقاء الماضي مقدمة الحافظ ابن كثير ووقفنا مع شيء من فوائدها والليلة إن شاء الله عز وجل نذكر نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وهو مطلع كتاب الفصول قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس هي هكذا في عند ابن كثير وتمامها كما في الحديث الذي يحشر الناس على عقبه والعاقب الذي ليس بعده نبي والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه وهذه فرصة كلما ذكر اسمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه فلا نحرم أنفسنا أجر الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه ابن عبد الله وابن كثير عندما سيذكر النسب النبوي عندما يأتي عند كل أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر معه إخوته يعني إذا ذكر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه جميع إخوته من الرجال والنساء وإذا ذكر عبد المطلب ذكر معه إخوته من الرجال والنساء سيفعل هذا في بعض في بعض الطبقات النسب احنا معانا زي خريطة كان قد صنعها الأستاذ شوقي أبو خليل وهذا من باب يعني بركة العلم نسبته لفاعله وقائله في كتابه الممتع أطلس السيرة النبوية وهذا الكتاب أنا أنصح السادة المشاهدين جميعا باقتنائه كتاب أطلس السيرة النبوية للأستاذ شوقي أبو خليل وهذا رجل له مجموعة أطالس متعلقة بعلوم الشريعة أطلس القرآن الكريم وأطلس السيرة وأطلس الحديث الشريف وأطلس التاريخ الإسلامي حاجات كلها مفيدة جدا تقرب الصورة لفهم القارئ عندما يرى أمامه يعني موضع غزوة بدر وموضع غزوة أحد وتقسيمة تقسيم المكان ومن أين دخلوا ومن أين خرجوا يستوعب أكثر كأنه كان معهم وسنعتمد إن شاء الله تعالى يعني ونسأل الله تعالى أن ينفعنا والمصنف هذا الكتاب وإياكم جميعا بهذه الفائدة سنعتمد فيما نريده من خرائط عندما نتعرض لذكر بعض المواقع والغزوات على ما ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب ونسأل الله أن يجزيه خيرا وأن ينفع به وبنا وبكم وبجميع المسلمين فعشان بس ما حدش ذهنه يشرد الإمام ابن كثير بنقول له بعد ما بيذكر اسم الأب من أباء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جنبيه إخواته وده له له مغزى سنذكره بعد أن نسوق النسب ثم نبين أوله وآخره فيقول رحمه الله بعد أن يذكر أسامي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عبد الله وهو أخو عبد الله يعني أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس ويكنى أبا الفضل عباس كنيته أبو الفضل مشتهر بهذا جدا وأبي طالب دول كلهم إخوة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم وقيل هما اثنان قيل المقوم ده غير عبد الكعبة وقيل هما واحد وحجل واسمه المغيرة والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده وأصل اسمه نوفل وقيل حجل وضرار دول كلهم أعمام النبي صلوات الله وسلامه عليه وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب دول كلهم أعمام وعمات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ساقهم ابن كثير مع سياق اسم والد النبي صلوات الله وسلامه عليه شفت العزوة والشرف هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب واسم عبد المطلب شيبة الحمد على الصحيح وهنقول ليه سمي عبد المطلب لما نيجي نشرح هذا النسب الشريف واسمه ش... اسم... عبد المطلب اسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم واسمه عمرو وهو أخو المطلب زي ما قلنا هو الحافظ ابن كثير بيذكر أحيانا أسماء الأب وأحيانا بيعديها زي ما عمل كده هنا يعني وهنحاول كده ننزل الآن خريطة فيها ذكر بعض هذه التفاصيل بحيث برضه تبقى ايه الصورة آه الصورة مرسومة اهي قدامنا هتجد طبعا هو الصورة فيها النسب كامل فمن أول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المربع الأخضر الذي على على يمين الشاشة هذا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هتلاقي مطلع منه سهم عبد الله والده وباقي بقى الايه باقي الأعمام والعمات أم حكيم اللي هي البيضاء وأبو طالب والزبير وعاتكة وبرة وأميمة وأروى والحارث وحمزة والمقوم وحجل وقيل والغيداخ وقيل غيره وصفية والعباس وضرار وقسم وأبو لهب, وأبو لهب وممكن ابن كثير ما ذكرش بعض هؤلاء دي أوسع الخريطة أوسع شوية من الذي ذكره ابن كثير الخريطة هذه معمولة مفروض صفحتين يتلموا على بعض لكن يبدو بقى ان التصوير ان الصفحة صعب تيجي مع بعضيها يعني كلهم أولاد عبد المطلب واسم عبد المطلب شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم واسمه هاشم عمرو وهنقول ليه سمي هاشم وهو أخو المطلب اللي هو نسب له شيبة الحمد ما هو شيبة الحمد دوت اللي هو عبد المطلب جده النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة الحمد سمي عبد المطلب نسبة لعمه المطلب أخو هاشم فكان بعضهم رآه معه في بعض الأسفار وما كانش كده يعني لابس كويس فظنه عبده ظنه الخادم بتاعه وهو كان راكب وراه فلقب بعبد المطلب عبد المطلب عبد عمه يعني لكنه في الواقع اسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسم هاشم عمرو وهو أخو المطلب وإليهما نسب ذوي القربى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي واسم قصي زيد وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم ثلاثتهم اللي هو قصي وزهرة ويقظة ثلاثتهم أبناء مرة ابن عدي مرة أخي عدي وهصيص وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر أخي الحارث ابني مالك أخي الصلت ويخلد بني النضر أخي مالك وملكان وعبد مناه وغيرهم بني كنانة, بن أخ... كنانة أخي أسد وأسده والهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة واسمه عمرو وهو أخو طابخة واسمه, عم واسمه عامر اسم طابخة هذا عامر وقمعة وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس وهو عيلان والد قيس قيس عيلان قبيلة مشهورة جدا كلاهما ولد مضر أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل مضر وربيعة ولهما ينتسب عامة العرب وأخي أنمار وركزوا قوي على ربيعة ده هيجي له قصة ظريفة جدا مضر أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل وأخي أنمار وإياد وقد تيمنا يعني جنسبهم من الارتحل إلى اليمن يعني أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب كلاهما ابن معد بن عدنان فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان وده السبب اللي خلى ابن كثير رحمه الله يذكر بجوار كل اسم أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده اسم إخواته عشان يقول لك إن العرب كلها بترجع لهؤلاء يعني اللي ما يكونش ابن عبد المطلب هيبقى ابن شيبة هيبقى ابن اللي ما يكونش ابن المطلب هيبقى ابن هاشم وابن ولو مش ابن هاشم المطلب هيبقى ابن عبد شمس يعني هتلاقي يجتمع مع النبي في واحد من آبائه لا محالة فالعرب كلها تجتمع معه في عدنان وانت بقى نازل كل قبيلة تاخد لها منه بسبب صلوات الله وسلامه عليه فهو شرف العرب كلها وعلى وفي هذا يقول يقول الشاعر متمثلا به صلوات الله وسلامه بعض ابن الرومي تقريبا أراد ان هو يمدح بعض الناس فبيقول ان العادة ان الاب ان الولد يتمدح بأبيه الطبيعي ان كل واحد يقول انا ابن فلان انا ابن فلان فينتسب لاباء الفخر والشرف ها لكن ده بينتقد في حق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فالشعر بيقول قالوا ابو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان ازاي يا عم بيقولوا له ده بيقول بيقول الناس بتقول ان ابو الصقر دوت يفتخر بكونه من بني شيبان قال لهم ازاي ده بنو شيبان تفتخر بأن أبا الصخر منها أبا الصخر منها فقلت ده كلام ده شيبان ده اتولد قبل أبو الصخر بسنين طويلة فكيف يفتخر به شيبان والعكس واضح ان أي ولد بيفتخر بآبائه السالفين بحسبه ونسبه فبقول قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان صلوات الله وسلامه عليه فعدنان وكل من وراء عدنان من من من نسله وابنائه انما علوا وذكروا بسبب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو عز عدنان بل عز الدنيا جميعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلهذا ابن كثير ذكر النسب المتشعب ده صح هو ما يتحفظ صعب يتحفظ بس عايز اقول لك ان العرب كلها بتجتمع مع النبي في في في شرفه فعشان كده لما كان لما أبو سفيان بن الحارث هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد حسان بن ثابت أن يرد عليه مش عارف يرد إزاي ما لو شتموا شتم النبي لأن هو ابن عم النبي فلو قال له يا ابن كذا كذا ده هيبقى برضه يخص النبي من فوق فمش قادر لا الجمع وقيده ولا يستطيع أن يرد حتى جلس مع أبي بكر الصديق فخلص له نسبه وأبو بكر الصديق كان باقعة في النسب كان من أعلم أهل الأرض بأنساب العرب يخلصها بعضها من بعض فقعد يبحث له ودور له كده ويدعبس إلى أن وقف له على نسب لا يشترك فيه مع النبي نسب غامض كده حاجة من ناحية أمهاته ولا حاجة بعيد قال له اضرب في دي دي سلم إذا ضربت في هذا لن يمس هذا رسول الله فكان يقول له والله لا لا لا لأخلصن لا لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين هطلعك من وسط الناس دي واضرب براحتك فضرب حسان ضربا موجعا حتى أسخن بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله تعالى بين أن العرب كلهم ينتسبون إلى عدنان وأنهم كلهم يعني يلتقون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فليس قبيلة من قبائل العرب إلا وله فيهم نسب صلوات الله وسلامه عليه وده أشرف النسب النبوي هذا يعد أشرف نسب عند العرب ده يعني أعلى حاجة عندهم اختاره الله عز وجل من خير بيوت العرب قال سبحانه وصدق فيما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان وأبو سفيان يومئذ كان كافرا أبو سفيان بن حرب لما سأله ملك الروم هذا السؤال بعد صلح الحديبية قبل أن يسلم بسنين قال كيف نسبه فيكم قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب لا ده ابن ناس قوي وما يقدرش يقول كده لأنه ابن عمه هو لما دخل أبو سفيان على هرقل في الأول خالص أو هرقل قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي كما في الصحيح فقال أبو سفيان أنا فهو كده قريبه فبقول له أيو هل آه كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب لا ابن ناس قوي فهرقل بعد ما سمع الأسئلة كلها وسمع الإجابات قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ربنا بيختار الرسل من أهل الشرف حتى لا يطعن أحد فيهم حتى يكون لهم قبول عند الناس دي علامة من علائم القبول ولهذا إذا نظرت تجد هكذا عموما عامة الأنبياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كما في الصحيح من أكرم الناس فيقول الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم سلسال كله نور ومن نسبه ومن نسب إبراهيم ينحدر ذرة الخلق وغرة جبين الخلق صلوات الله وسلامه عليه فالصورة كما تتضح الآن أمامكم إذا دققتم وهي لعلها تكون بعيدة بعض الشيء تجدون أن العرب كلها لا يخرج أحد منهم عن هؤلاء الآباء اللي هم كلهم آباء النبي صلوات الله وسلامه آباؤه أو أعمامه فكده ما تيجي يقول لك مثلا إن الإمام الشافعي ابن عم النبي ابن عمه إزاي والشافعي بعد النبي ب 150 سنة آه لأنه بيلتقي معه في بعض آبائه هؤلاء والعرب بتطلق العمومة حتى مع تباعد السنين يعني مش لازم ابن عمي يكون من سني لو أنا التقيت مع واحد تبعني ب 400 سنة في حد من آبائه يعني كان حد من آباء اللي فوق ابن عم حد من آبائه اللي فوق نبقى احنا ولاد عم عشان كده مثلا يقول لك يقول لك الصعايدة ولاد عم الشرقوة فلو أي واحد صعيدي شاف واحد شرقوي يقول له يا ابن عمي مع إنه ممكن ما يكونش شافه في حياته ما يكونش أصلا يعرف أحد من أهله لكن كأنه عايز يقول إن إحنا كأصول وعائلات من فوق أولاد عم إن إحنا كنا إخوات من فوق أبونا وأبوكم أخوات أولاد عم ومنه تسلسلنا جميعا فيقول لك ان ابو سفيان ابن عم النبي مع ان ابن عمه من فوق من عند عبد مناف من هناك من فوق خالص والشافعي برضه ابن عم النبي من فوق وهتجد جميع كما قلت هتلاقي العرب كلهم ولاد عم النبي من فوق كل واحد يطلع يقابله في ايه في واحد ممن ذكرناهم هؤلاء يلتقي معه فيه فيطلع قريبه او او نسيبه من هذه الجهه فهو سيد ولد ادم وفخرهم في الدنيا والآخرة أبو القاسم وأبو إبراهيم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والعاقب الذي ما بعده نبي والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وأول من يحشر فيحشر الناس على أثره يعني والمقفي الذي ختم به الأنبياء خلاص ده هو من القافية اللي هي آخر شيء يبقى هو كده قفل باب الأنبياء قفل هذا الباب قطع عليه ما عادش هيجي بعدين نبي تاني ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة الرحمة والملحمة فيش تعارض اطلاقا بين الجهاد وبين الرحمة فيش تعارض بين إقامة الحدود وبين الرحمة دي رحمة برضه ولكل يعني لكل حالة لبوسها والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم العجيب ان بعض الناس عايز الاسلام دايما رحمة هو في حاجة في الدنيا كده كل حاجة فيها رحمة وفيها عقاب يعني في ترهيب وترغيب دايما مفيش حاجة اسمها ترهيب بس او ترغيب بس واي قانون في العالم واي دولة في العالم عندها قوانين رادعة وعندها عقوبات فلماذا يلام الاسلام على ما فيه من عقوبات ولا يلام غيره مع أن العقوبات في الإسلام هي ألطف ما كان وأشدها رحمة بالخلق وأوفقها لح- لأحوالهم اشمعنا يعني هو اشمعنا الدين بس ده عشان مقلم الأظفار ما بيخربش مع ان كل الناس بتخربش والناس كلها لها أظافر ومفيش حاجة مفيش حق يقام إلا بهذين بال- بال- بالخوف والرجاء بالترغيب والترهيب والشر إن تلقاه بالخير ضقت به زرعا وإن تلقاه بالشر ينحسم ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى في ناس بتيجي باللين يبقى معها الرحمة في ناس بتيجي بالشدة يبقى لازم تستخدم معها الشدة في واحد بلطجي مهما تقول له يا أخي اتق الله وحرام عليك وارحم واعمل هو لا يفهم هذا كله يعني بعض المجرمين دول الحرامية النصابين الجماعة اللي بينصبوا على الخلق بعضهم كلم بعض إخواننا يعني وقعد بيحاول ينصب عليه فالأخ كان ذكي وناصح فكشفوا يعني ف- فبينصحوا بيقول له يعني اتق الله وحرام عليك وانت كده ربنا هيحاسبك يوم القيامة قال له ازاي حاسبني هو الذي أمرني بهذا قال له أمرك بإيه قال له أمرني بالنصب قال له دي فين دي قال له قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب لما تبقى فاضي خالص كده مش وراك حاجة انصب على الخلق شفت المجرم والله ده حصل وسمعتها بأذني ها ال- الراجل بلغ به السفاهة والبلطجة يعني وعدم المراعاة للدين ولا لغيره ان هو بيحرف القرآن وبي- وبيضحك وبيقهقه وصوته قد كده ولا فرق معاه حاجة يقول لك اخرة ايه وقيامة ايه وبتاع ايه طب دوت ال- دوت اللين يجيب معاه ده عايز ذرة عمر ده عايز يتأدب عايز يعذر يتربى فلو ما كانش هناك عقوبات وتعازير وحدود اللي زي ده يروح فين ده ما ياكل الخلق الشخص الذي لا يرتدع بآيات القرآن لو ما لو مش لو مش عارف انه اذا سرق ستقطع يده وتبقى عاهه مستديمه ومهما يتغير حاله ويروح ينهب ويسرق لسه العلامه موجوده هيروح فين علامه الجوده موجوده طول عمرها في ايده عارفين ان هو اكيد عمل حاجه في شبهه في من دلوقتي فلا شك ان هو لما يشوف هذا الكلام مش هيفكر في السرقه حتى هتردعه كثيرا عشان كده لما كانت الحدود تطبق لم تكن هناك جرائم اصلا كانت قليله جدا جدا ففي الواقع ما فيش تطبيق الحدود لما فيش جرائم لكن الان لغيت الحدود كثرت الجرائم مش عارفين يلموا الدنيا ولا هيلموها ابدا امريكا الان هي بتنفق على السجون 500 مليون دولار ولا اكثر يعني ما ما يوازي ما تنفقه على التعليم ميزانيه ضخمه جدا جدا آه، 500 مليار او حاجه زي كده حاجه يعني ما- رقم ب- كبير قوي تنفقه على السجون مصاريف للسجن والاكل والشرب والرعايه ومع ذلك تزداد الجريمه مضطرده بط- بطفرات مرعبه يعني مش نافع حاجه يقول لك السجن تهذيب وتربيه واصلاح ده في الاحلام ده كلام اي حد عاقل وبيشوفه عارف يقول لك ده كلام كلام كذب في كذب السجن بيخش صبي حرامي يطلع شيخ منصر هو بس اي حد عايز له ليلتين بس في التخشيب ليلتين بس في التخشيب يطلع حرامي كبير قوي ولو قعد بقى مع الجماعه اياهم جماعه بقى اللي هم عتاوله السرقه بقى في البلد الم- اللي هم بقى يعني خلاص يعني ايديه تتلف في في نار مش في حرير خد بالك ويسرقك وانت واقف يسرق هدومك وانت لابسها واخد بالك فده هيطلع هيت- هيتعلم ايه ده هيطلع مين- هيطلع فين وطبعا السجن معروف بيعملوا فيهم ايه في السجن لا لا تربيه ولا ارشاد ولا يحزنون ده دم دي, دي, دي محاضن للمجرمين دي محاضن للمجرمين بيجيبوا لنا مجرمين اشد ضراوه وهم كانوا بيستخدموهم سابقا كان الامن نفسه والع- والبوليس لما يحب يخلص حاجه يجيب الحراميه بتاعته اللي هم اللي هو عارفهم ان هو مربيهم في السجن يخلص ليهم المهمه البلطجه في الانتخابات وغيره ولما يخلص يروحهم لو عمل حاجه كان بيسيب لهم انهم كانت صفقات فالجماعه اللي بينقدوا يقول لك ان لازم يكون نبي الرحمه بس ماشي نبي الرحمه اللي تجيب معاه الرحمه وده الاصل العام ده الاصل الرحمه هو رحمه للعالمين صلوات الله وسلامه لكن في جماعه كده صغيرين مش بيجوا غير بالعين الحمراء فلازم يبقى نبي الملحمه لازم نبي الجهاد دي, دي ده لابد منها ما ينفعش تتشال دي من دي وما ينفعش نس- نقول هو بتاع الجهاد بس ولا بتاع الرحمه بس هو نبي الرحمه ونبي الملحمه صلوات الله وسلامه عليه والعجيب كما قلت الحاجات دي ما حدش لعيبها على حد خالص يعني الدول الغربية هذه استعمرت العالم قرون ونهبت خيرات ال- وإلى الآن إلى الآن أمريكا بت- مستعمرة العراق ومستعمرة أفغانستان ومستعمرين فلسطين حد يقدر يقول لهم يا إرهابيين حد يقدر يقول لهم يا بتوع العنف وهم عنف ليل نهار يعني إسرائيل أظن ما فيش حد أعمى في العالم مش شايف إسرائيل ومش شايف بتعمل إيه ليل نهار وأمريكا هذه راعية الإرهاب في العالم البلطجي بتاع العالم لما حاولوا ياخدوا قرار معرفش بالاعتراف الشكلي يعني باسم دولة فلسطين عملت مش عارف ايه وبتاع ايه وهتمنع المعونات وهتعمل مشاكل مع مجلس الامن مش مكتوف على دمها خالص يعني ما بتراعيش حد ما هناك مراعاة مش ف... مش مفكرهم ما هيقولوا علينا ايه في العرب ما يلزمش يقولوا اللي يقولوه هم بيعملوا اللي هم عايزينه خلاص ما يعتقدون انه هو المناسب لهم والم... والموافق لمصالحهم والعرب يقول لهم ما يقولوا ما لهمش لازمه اصلا لا يفرقون معهم شيئا جلد عندهم جلد في الباطل والعالم كله عمال يقول امريكا اي كلام وامريكا طلعت اي كلام وامريكا دي دولة يعني خائنة وامريكا دولة ما عندهاش مبادئ وشوية حرامية ونصابين ولا فرق معاهم هيقول لك اللي يقول يقول اهم حاجة نعمل نعمل نعمل نعمل اللي احنا عايزينه لكن احنا بقى تيجي تتكلم عايزين يقول لك اوعى تتكلم كده اصل هيفهموه غلط يا اخي ما يفهموا ولا عنهم ما فهموا ايه الموضوع وانا عار يا راعي بقى على ما ضيع ديني ما تقولش في جهاد الغي الجهاد ده خالص اصل بيخضهم لما بيسمعوا اسم الجهاد بيجي لهم كده ارتكاريه ما يولعوا بجاز انا اقول اللي عندي انا ساقول ديني بكل ما فيه واللي عاجبه نفهموه واللي مش عاجبه عنه ما عجبه الله ما احنا بسبب هذا هذا التخاذل والضعف النفسي القاتل ضيعنا نص الدين حذفنا نص الدين بتاعنا من المناهج الغنى الله يخليك معنا اليهود والنصارى دي من من الفاتحة الفاتحة في آخرها إياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأهل الأرض جميعا من المسلمين مجمعون على أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى حذف هذا بقدرة قادر من كتب التربية والتعليم وكتب الأزهر كمان وبقى معنى الآية غير الكفار المغضوب عليهم والضالون هم الكفار وطبعا بيطلع الجماعة إياهم الطبالين يقول لك النصارى مش كفار واليهود مش كفار ده اهل كتاب ماشي اهل كتاب يعني ايه يعني يعني مسلمين يعني لا يعني كفار لا يقول لك دول مش كفار ويكتبوا للعيال ان الضالين والموضوع عليهم دول هم الايه الكفار ويقول لهم بعد شويه ان الكفار اللي هم قريش يبقى العيال فاكره ايه ان الكفار قريش فطول ما هو مش شايف حد من قريش يبقى ما فيش كفار على وجه الارض عشان ما نزعلش اخواننا النصارى واخواننا اليهود طب هل الحب ده من طرفين يعني ان الجماعه دول اياهم اليهود بيحبونا برضو كده وبيراعونا قوي كده وبيكسروا دينهم عشان خاطرنا يعني والنصارى كذلك ابدا ابدا ابدا خالص ولا في دماغهم ده ده حب من طرف واحد ده ده وهم حب كمان فعشان الامه ما يفهموناش غلط احنا لازم نراعي ان الغرب بيبص لنا بصه وحشه قوي ما هو كده كده هيبص بصه وحشه ومهما تعمل هيبص بصه وحشه وعمره ما هيبص لك بصه حلوه إلا إذا كفرت وهذا ما قاله ربنا يخاطب به أهل العقل منا يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لما تكفر بس وتبقى معاهم ساعتها يقول انت راجل محترم والراجل ده فعلا جدع لكن قبل كده ولا انت عاجب ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فانا مش عارف الى الى, إلى متى هذا التخاذل من بعض المسلمين واللي عمال يستحي من دينه الختان وحشية الغنى الختان ده خالص حاضر الله طب ما هم بيطلعوا هناك يقطعوا في جتتهم الجماعة الروافض بيطلعوا بالسلاسل يقطعوا في جتتهم واخد بالك ولا حد بيقول لهم حاجة ويقول لك ده ده ده التغبير ده ولا مش عارف التطبير دوت ده من الدين ودي سنة ومش عارف ايه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة هم كلهم بقر ولا ايه مش عارفين واخد بالك ومفيش حد بيتكلم عليهم خالص ولا هم مكسوفين من دي ابدا مع انه ده باطل باطل لكن جلد في الباطل واهل الحق اهل خور متخاذلون مكسوف في الاول يقول لهم دي هتعجبكم لو عجبكم لو مش عجبكم بلاش منها خالص خدوا الدين اهو قدامكم وزاره الدفاع وزاره الجهاديه خليها الدفاع ما في مشكله عادي جدا الختان نلغيه لكم النقاب ده مزعلكم شيل النقاب يعني فرنسا اللي تزعم ان هي دوله حريه وديمقراطيه وليبراليه وعلمانيه وبتنجانيه وكلام اللي بيروح كل اللي كلام اللي ملوش معنى ده خالص تصدر قانون بحظر النقاب عشان ده ده علامه تدل على طائفه معينه طب هل تستطيع فرنسا ان تصدر قرار بمنع لبس الصليب ما ده برضه شعار النقاب شعار شعار ديني كل ده شعار ديني ده تمييز عنصري طب والصليب ده يطلع ايه مش ده برضه شعار ديني وتمييز عنصري تقدر بقى فرنسا تعمل كده طب نقدر احنا نعمل كده في بلد فيه اسلام ده احنا بس لو قلنا عايزين نطبق الشريعه يقول لك والاقباط كأن الشريعة كأن الشريعة ستقتل الأقباط يعني الأقباط عايشين طول عمرهم في ظل الشريعة ما رأوا منها إلا كل خير ملهاش علاقة بيهم خالص فجاهزين ولقوا عندنا اللي يقول لك اه صحيح احنا لو قلنا الشريعة الجماعة يفهمونا غلط أم يقلبوا علينا يا أخي يقلبوا يتعدلوا ما ينبغي أن أن أن نكون في هذا الوهن نبي الرحمة ونبي الملحمة وكل حاجة لها لبوسها ولكل وقت أذان وكل حديث له حديث انا عندي ده موجود كله بس ده بستخدمه امتى لما بيحين وقته ده لما يجي وقت فانا عندي اه انا زي, أنا زي الجماعه النهارده اللي, اللي بيشتروا اسلحه دول عمالين الدول اللي عامله احنا مصر مش عامله سلام مع اسرائيل عاملين سلام مع اسرائيل من ايام السادات طب واحنا ليه بنعمل جيش ما احنا في سلام سلام سلام سلام لغايه ما الراجل فكروه شغال على على اتوبيس السلام طول النهار يقول سلام سلام سلام واخد بالك 30 سنه سلام سلام سلام على قفانا سلام اقتل غزة سلام يا سلام واخد بالك طب وعلى السلام ده كله يعني كان قافلين الجيش ولا الجيش ميزانية مفتوحة ولسه عايزين يبقى مفتوحة كمان وعايزين يسرقوها كمان أكتر ما مسروقة وكان الوثيقة المزعومة اللي عايزين يلبسوها للشعب ويضحكوا بيها على الناس دي عايزين الجيش برضه ميزانية ما فيش حد يتكلم فيها خالص يعمل اللي هو عايزه يعني فوق كل الناس ليه مش بشر دول يعني ولا ايه مش يخطئون ويصيبون مش يتحس مش يتحاسبوا زي الناس ماشي انت على دماغي من فوق وحامل البلد وحامل الزمار لكن ده مش مبرر انك انت انك تركبني وانك تاخد حقي ده مش مبرر خالص انت تحميني اشكرك جزاك الله خيرا واحفظ لك حقك واحترمك واعمل لك تعظيم سلام كمان لكن الى هنا وانتهى الكلام لكن تاخذ حقي تاخذ ما ليس لك بحق تقول لي انا فوق كل حاجه فوق الدستوريه وفوق الرئيس وفوق مجلس الشعب وفوق الدنيا كلها ايه انت اله يعني ولا ايه ما عادش عندنا آلهة من الباطل خلاص مش ممكن نخلي تاني بشر يعيش دور الإله علينا فعاملين جيش يعني هوت وعاملين بتجيبوا كل يوم مناورات وعاملين كل يوم أسلحة جديدة وروحوا تعملوا صفقات وبتاع لما انتوا عاملين سلام ومش ناويين تحاربوا الجيش لازمته ايه يقول لك مستعدين لو حصل اي حاجة عندنا جيش دولة بلا جيش مش موجودة تتاكل في اي دقيقة يبقى وجود الجيش مش معناه ان احنا ارهابيين برضه وجود الجهاد عندنا في الاسلام ليس معناه ان احنا ارهابيين ده ده لوقته لما نحتاجه بنستخدمه وطول ما احنا مش محتاجينه اه موجود موجود في كوزه لما نعوزه وده ما يزعلش حد اظن يعني لكن الناس اللي عايزه تتكلم بك عايزين يقولوا كلام يشربوهن زي العميان ولازم احنا نقول والله سمعا وطاعه لا كلامكم صح منطق عقل عقل ايه ومنطق ايه بيجيبوا لنا حاجات مستورده كده مغلف مغلفات معلبات فكريه وعايزك تشربها كده وانت مش واخد بالك حبوب يعني تاكلها لا ما عندناش حاجه اسمها كده احنا دين العقل بقى مش ده العقل اللي بتحكوا عليه تقولوا دين ده دين لازم يكون دين عقل العقل لا ما بيقولش كده العقل يقول انا اي حاجه تجي لي افحصها واشوف ده كلام سليم يدخل الدماغ ولا ما يدخلش الدماغ منطقي ولا مش منطقي قبل ده كله موافق لديني ولا مش موافق لديني وهكذا فنبي الرحمه ونبي الملحمه صلوات الله وسلامه عليه في أنا قبل ما اسمع قبل ما أخوض في شرح هذا النسب هناك رواية ظريفة جدا صحيح هي إسنادها فيه نظر لكن الحافظ ابن كثير نفسه رحمه الله تعالى ساقها في البداية والنهاية وبعد ما ساق الحديث وحديث طويل وظريف قوي يعني قال هذا حديث غريب جدا كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب وقد ورد من هذا من طريق أخرى وذكر بعض طرق هذا الحديث حديث ذكر فيه ما يفسر هذا النسب النبوي الشريف ويبين فخامته عند العرب وهو ما رواه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم النيسابوري والبيهقي والسياق لأبي نعيم رحم الله الجميع من حديث عكرمة عن ابن عباس قال حدثني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأنا بقوله ثاني الحديث ده لم يصح ده لم يصح في إسناده نظر لكن الأئمة يعني بيذكروه من باب الاستئناس وبقول لك ما فيهوش أحكام يعني ولا حاجة ولا حتى فضائل أعمال ولا حاجة ده هو بيذكر في باب التواريخ والسير لحلاوته وإحنا ممكن نستحسن شيء ومش لازم يكون هذا الشيء يعني صحيح النسبة لقائله استحسان مطلق مجرد يعني ملوش علاقة بالاحتجاج ولا بالعمل ولا بشيء من هذا الإطلاق يعني رواية بنرويه فقط مجرد رواية والعلماء يقولوا وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر فبنذكرهم باب ذكر الشيء وكما قال ابن كثير كتبناه لما فيه من, بل... من الفصاحة والبلاغة ودلائل النبوة وفصاحة العرب فابن نعيم الحاكم والبيهقي واللفظ لأبي نعيم روى من طريق أبي بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثني علي بن أبي طالب قال لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى النبي كان كل موسم كل موسم حج يخرج ومعه أبو بكر الصديق ومعه علي ومعه من تيسر له من أصحاب زيد بن حارثة مش عارف حد من فضل أصحابه رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على نبيه فيذهب للقبائل يختار القبائل اللي ذات نسب ولاد الناس اللي يقدروا مثل هذا مش يروح لأي حد والسلام ويقول له أنا رسول الله إليكم وأدعوكم إلى الله تعالى وحده يلتمس منهم النصرة أخذا بالأسباب وهذا أمره ربه فعلي بن أبي طالب يقول فخرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب يعني قدمنا وقعدنا وانتهينا عند مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر وأبو بكر كان هو الرائد يسبق النبي صلى الله عليه وسلم الأول يشوف مين دولي يسألهم انتوا مين ولاد مين ولاد مين لغايه ما يجيب فوق خالص ويقول لا دول ناس محترمين دول ناس من أصول العرب ناس ولاد ناس قوي ده ناس أي كلام ما لهمش أصول ما يقدروش يعملوا حاجة لا يملكون كلمتهم يعني فكان هو يتقدم فيجس نبض الناس ويشوف مين دولي وكيف أنسابهم وأحوالهم فإذا رآهم أهل شرف وحسب ونسب جاء بالنبي يكلمهم صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل قصير ثم نرجع فننظر ماذا صنع أبو بكر وماذا صنع معه
الروح تسري وال والملائك حولنا طاب المساء
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا زلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما دخل على بعض مجالس العرب ومعه النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا يقول علي حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم وكان أبو بكر مقدما في كل خير وكان رجلا نسابة من أعلم الناس بأنساب العرب والعرب تفردوا بهذا العلم ليس هناك أمة من الأمم تعرف هذا إن الله خص العرب بثلاث كما يقول ابن حزم وغيره بالإعراب والأنساب والإسناد ليس هناك أمة عندها هذه الثلاثة الإعراب تغير أواخر الكلمات بحسب العوامل الداخلة عليها تقول ضرب زيد عمرا يبقى المضروب مين عمرو والضارب زيد عشان زيد عليها ضمة وعمرو عليها فتحة طب لو غيرت هم زي ما هم كده قول ضرب احنا قلنا ضرب زيد عمرا بقى الضارب زيد والمضروب عمرو طب قول ضرب زيدا عمرو هم هم اهو بقى المضروب زيد والضارب عمرو فالموضوع تغير كله بسبب ايه بسبب اه فتحة وضمة وكسرة وحاجات من فهذا ليس عند احد من الناس الا العرب اي لغة اخرى عشان تغير الكلام دوت هتهد الجملة وتحط فلان مكان فلان وتقول كلام كتير قوي ال ال ال الانساب اهو كما سنذكر الآن ما فيش أمة تعرف أنسابها كالعرب العرب عارفين أنسابهم إلى آدم ولم يثبت كثير من ذلك لكن عندهم عناية وولع بهذا من ناحية الآباء والأمهات يعني ابن إسحاق بعد ما يذكر النسب النبوي من طريق الرجال يأتي به من طريق النساء يقول يا أمه فلانة بنت فلانة بنت فلانة بنت فلانة بنت فلانة ويوصلها فوق خالص طبعا هذا علم دقيق جدا لا يقوى عليه أحد وهذا من مفاخر العرب وكذلك الإسناد إن كل حاجة عندنا مسندة أي كلمة حتى حتى الهزار يعني الطرائف واللطائف والنكت ها بتيجي كلها بإسناد عندنا كل حاجة لها حتى كتب ال ال ال الآداب مسندة كتب اللغة مسندة تلاقي كله حدثنا فلان عن فلان عن فلان وده توثق شديد جدا مش عند حد خالص لا يعرف أحد عن الإسناد شيئا النصارى ليس عندهم من صفة النقل المسند إلا تحريم الطلاق ومخرجه كذاب راوي كذاب عندهم ده اللي عندهم فيه إسناد وإسناد واقع اليهود لا يصلون إلى أبعد من يوشع وبين يوشع ويونس و- و- وموسى 500 سنة على الأقل لكن احنا لو عندنا حديث في راو مش عارفين ده مين يسقط الحديث فلا نقبل إلا ما كان إسناده متصلا صحيحا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وده حاجة, حاجة ليس لها نظير في الدنيا كلها فكان أبو بكر النسابة فقال لهم لما دخل عليهم ممن القوم انتم منين فقالوا من ربيعة قلت لكم هناك خليكم حافظين ربيعة ومضر دول أصول العرب فقالوا نحن من ربيعة قال وأي ربيعة أنتم مين بقى في ربيعة كده إن شاء الله أمن هامها أم من لهازمها أنتم من الجماعة الكبارة بتاعتهم الرؤساء ربيعة من الجماعة المشهورين منهم ولا من عوام ربيعة من الناس اللي هم القبائل الضعيفة اللي فيها يعني أنتم الرؤوس ولا ال- العوام أبسط الناس يعني فقالوا بل من هامتها العظمى احنا أحسن ناس في ربيعة وأي حد دائما بينسب نفسه لأفضل الشيء يقول لك أحسن الناس على طول يعني وأي وتلاقي النهاردة الناس كلها يقول لك احنا من ناس للنبي صلى الله عليه وسلم أي حد يقول لك أنا من ناس للنبي يعني أبو جهل ما كانش ليه نسل خالص امال فين ناس ابو جهل وناس ابو لهب وناس الناس دي ضعوا فيه لما كل العالم بيتمسح في النسب النبوي الشريف وعامتهم ما عندوش حاجه ثابته بذلك ده حاجه ورق مضروب بيضربوه ما اعرفش بكام هنا وهنا وكل الناس عارفه القصه دي فاي حد دايما تطمح نفسه للنسب ال- ال- العظيم ويتمسح فيه وان لم يكن من اهله فقالوا لا ده احنا من هامتها العظمى ده احنا احسن ناس في ربيعه ابو بكر قال لهم طب اختبركم بقى انتوا احسن ناس في ربيعه فمن اي هامتها العظمى انتم انتم مين فيها مين, مين من عظماء ربيعه يعني قالوا ذهل الاكبر احنا من ذهل الاكبر فقال لهم ابو بكر الصديق وطبعا عارف ذهل الاكبر ده يعني ايه يعني ابن فلان وابن فلان وابن فلان ومنه كذا وفلان ده ينتسب له حافظ نسبه كله من تحت ومن فوق فقالوا احنا من ذهل الاكبر فقال لهم منكم عوف الذي كان يقال لا حر بوادي عوف عوف دوت كان بلغ من السؤدد والعظمة بين الناس إن لما يقعد في أي مكان يقعد يخد- يصرف على الناس دي كلها ويبعت لهم الأكل والشرب و- و- و- و- و- ويسودهم حتى يصيروا كلهم كأنهم عبيدة فلا فليس فيهم حر أي مكان يحط فيه مفيش حد يقدر- يقدر يقدر يقف قصاده من كرمه وجوده وسؤدده و- و- و- ونعمائه على الناس فبي- وشرف فيقول لهم امنكم طب انتوا بقى منكم بقى انتم من زهر الاكبر انتوا تعرفوا بقى انتم من م- منكم عوف الذي يقال لا حر بوادي عوف لشرفه يعني وعزته قالوا لا لا لا مش من عندنا والله قال بلاش عوف فمنكم بسطام بن قيس بن مسعود ابو اللواء ومنتهى الاحياء راجل الكبارة ده قوي اللي كل الناس تنتسب له وهو منتهى منتهى امالها منكم قيس هذا بسطام بن قيس قالوا لا قال بلاش بسطام فمنكم الحوفزان ابن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها حوفزان ده كان راجل جريء جدا بموت بس ملوك يعني ما بيهموش حد خالص راجل شجاع فاتك فيقول أمنكم هذا الرجل الحوفزان ده ما ده من زهل الأكبر من عندكم قالوا لا قال فمنكم جساس بن مره ابن ذهل حامي الذمار ومانع الجار قالوا لا قال فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة أعظم عمة في العرب وعمة بقى ما حصلتش ليس لها نظير في العرب المزدلف دوت الراجل ده من عندكم ده برضه من زهل ابن زهل ده من بلدكم من من قبيلتكم قالوا لا قال لهم بلاش فأنتم أخوال الملوك من كندة قالوا لا قال فأنتم أصهار الملوك من لخم قالوا لا أبو بكر الصديق قال لهم لا بقى فلستم بذهل الأكبر يبقى أنتم مش ذهل الأكبر ولا حاجة أنتم ذهل الأصغر طبعا هو كده جابهم أرض جابهم أرض أرض طلعهم مش حاجة خلص كلامه فوثب له غلام صغير السن قد بقل وجهه بقل وجهه يعني لسه كده شعر شعر شنبه ولحيته بيطلع الغلام كده هو في مرحلة ما بين البلوغ وال- والصبا بيبدأ كده وشه يقول لك لسه بينبت يعني فطلع له عيل كده لسه وشه كده بينبت فقال له الولد ده اسمه اسمه دغفل ابن حنظلة الذهلي دغفل ده بعد كده بقى طلع ان هو ايه من عباقرة النسب في الارض حتى كان الشاعر يقول احاديثه من اخبار جاء من اخبار عاد وجرهم يثورها العضان زيد ودغفل واحد بيقول انا بقعد مع زيد وده فلدولي بيحكوا لنا حاجات عن ايام جورهم ايه دوت جايبين الحاجات دي منين يعني ما لهمش حل حافظين انساب عضلات جورهم وفوق جورهم كمان من ايام عاد يقول لك عن عاد وعاد ده ابن فلان وابوه فلان واخته فلانه وعمته وبيحكوا لنا حواديث عنهم كانوا كانوا عايشين مع عاد فطلع وقع مع واحد داهيه فوسب له غلام يقال له دغفل ابن حنظلة الذهلي حين بقل وجهه لسه عيل كده ايه في مقتبل س- س- صغ- بلوغه يعني فأخذ بزمام ناقة أبي بكر الصديق قال له تعالى هنا انت رايح فين وهو يقول إن على سائلنا أن نسأله والعبء لا تعرفه أو تحمله انت مش سألت نسألك تعالى بقى انت مين انت راخر انت عمال تقول تبيعوا تشتري فيها من الصبح انتوا مين ولاد مين ومنكم فلان لا انتوا ناس اي كلام انت بقى مين تعالى هنا يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا ونحن نريد أن نسألك ممن أنت أنت من مين أنت واخد أنت داخل فينا شمال كده يعني أنت مين فقال رجل من قريش أنا من قريش فقال له الغلام بخن بخن يا سلام أحسن ناس أهل السؤدد والرئاسة وأزمة العرب وهداتها ده أنت ذكرت ناس أحسن ناس على وجه الأرض يومئذ قريش بخن بخن دي كلمة طبعا عند تعجب يعني أهل السؤدد والرئاسة وأزمة العرب اللي هم ناس اللي هم إيه العرب بتمشي وراهم بيشدوهم يمشوا وراهم ناس أهل قيادة وهداتها يمشون أمامهم ويمشي الناس وراءهم ممن أنت من قريش أنت منين بقى في قريش فقال له رجل من بني تيم بن مرة فقال له الغلام أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة أنت أنت بقول أنت جيت لي في حتة أنا حافظها زي اسمي ده أنا حافظكم أنت بقى منين بقى في الناس دي أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل بمكة المتغلبين عليها وأجلى بقيتهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة ثم استولى على الديار ونزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك مجمعا وفيه يقول الشاعر لبني عبد من لبني عبد مناف أليس أبوكم كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري انت ابن الراجل دوت من بلدكم من عيلتكم الراجل ده قصي ده جد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله ده مش من بلدنا ده مش من مش مش من قبيلتي يعني ده من قبيلة النبي صلوات الله وسلامه عليه جد النبي صلوات الله وسلامه عليه قال له بلاش قصي فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة أبو الجماعة الأكابر السادة من قريش فقال أبو بكر لا والله برضه برضه مش من عندنا ده مش من عيلتي قال فمنكم عمرو بن عبد مناف ابنه من عندكم عمرو هذا اللي هو هاشم بقى جده النبي صلى الله عليه وسلم الثالث جده الثاني عمرو العلا يقول فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم الذي هشم السريد لقومه ولأهل مكة ففيه يقول الشاعر عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف بيقول إن جت سنة, سنة جت سنة كده جدباء أصابت قريشا فيها جدب أصاب قريشا فيها جدب وضاقت عليهم أحوالهم وأرزاقهم حتى أكلوا الشجر وكادوا يموتون جوعا فكان ها فكان عمرو اللي هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح كل يوم عشرا من إبله من فلوسه الخاصة ويطعم الرائحة والغادي قعد يأكلهم كلهم وهو أول واحد في العالم عمل فتة اللي هي الثريد يعني ولهذا سمي هاشما والشاعر بيقول أهو والشاعر هذا تقريبا هذا ال... بيقول فيه يقول عمرو العلا هشم الثريد لقومه كان يجيب العيش يكسره ويهشمه يعني ويحطه في المرقة عشان الناس تت... عشان يكفي العدد ده كله بيأكل بلد بيأكل بلد كاملة فبيقول له عمرو العلا هشم الثريد لقومه كان يعمل لهم الفتة كده ويحط عليهم اللحمة ده أول واحد عمل فتة في العالم أهو وأطعم الناس وعلمهم كيف يأكلون هو طبعا هو هيشتريه ما هو من نسل إبراهيم عليه السلام وإبراهيم هو أول من ضيف الضيفان فقال عمرو العلا هشم الثريد لقومه اللي هي الفتة و- ورجال مكة مسنتون عجاف وهيموتوا من الجوع زي يا جماعة أخوانا الآن اللي في الصومال ربنا يدفع عنهم الشر سنوا إليه الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الأصيف بقى بيروحوا له هو ما كان بيروحوا يمين وشمال هيموتوا من الجوع بقى يروح ياكلوا عند عند عمرو العلا كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح خالصة لعبد مناف قريش بيقول كانت كانت بيضة اتفلقت فالمح اللي هو صفار البيض او الصفار البياض لعبد مناف لهؤلاء الناس هم دول اصل قريش دول اصلها وفخرها وشرفها الرائشين الرائشين اللي هم جماعة اللي بيصلحوا بيعطوا الناس وبيصرفوا عليهم بي يعني بي بي بي بي- بيجودوا و- ويعينوا الخلائق الرائشين وليس يعرف رائش والقائلين هلم للأضياف اللي عمالين يصرفوا على الناس ومحدش لاقي ياكل الناس كلها بتموت من الجوع وهم عمالين ينفقوا ويذبحوا إبلهم ونوقهم ويطعمون الرائح والغادي والقائلين هلم للأضياف أهل الجود والكرم بيستدعوا الضيفان والضاربين الكبش يبرق بيضه الكبش اللي هو سيد القوم يعني ناس أقوياء هم مش بيطعموا لأنهم ضعفاء وبيشتروا ود الناس لا ده هم أقوياء قوي في أي معركة إذا جاءهم الكبش اللي هو سيد القبيلة أو رأس الكتيبة يجيبوا نصين على طول الضاربين الكبش يبرق بيضه البيض اللي هو الايه اللي هو الخوذه بتاعه ال- المحارب يعني والمانعين البيض بالاسياف وممكن يقولوا المانعين البيض بالاسياف البيض اللي هم النساء يعني هم اي بيضربوا هنا وبيحموا دول بيحموا الزمار او البيض اللي هي الاصول والمجتمع والعوائل يحمونهم بالاسياف لله ضرك لو نزلت بدارهم منعوك من اذل ومن اقراف بيقولوا بقى يا حظك لو زرت الناس دي يمنعوك من أذل من الشدة والضيق والكرب والهم اللي انت فيه يوسعوا عليك ومن إقراف ولا حد يقول لك كلمة ولا حد يمن عليك ولا حاجة خالص انت منكم الراجل دوت من عندكم عمرو دوت اللي هو هاشم قالوا لا والله برضه مش من عندنا قال فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد اللي هو بقى ده الجد الأول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب عير مكة ومطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلا في الصحراء والذي كأن وجهه قمر يتلألأ في الليلة الظلماء قال لا ولا ده برضه من ده ده للأسف ده كله مش من قبيلتي دول كلهم من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفم طب بلاش يا عم الناس دي أفمن أهل الإفاضة بالناس أنت قال لا قال أفمن أهل السقاية أنت قال لا قال أفمن أهل الرفادة أنت قال لا قال أفمن المفيضين بالناس قال لا قال ثم جذب أبو بكر راحلته وناقته بيده حب يهرب بقى الولد عمال برضه يجيبه يمين وشمال كما فعل فيه سابقا فقال له الغلام صادف درء السيل درء يدفعه يهيضه حينا وحينا يصدعه قال له انت جيت وقعت على حظك في داهية انت سير صحيح وجاي عمال تكنس فينا يعني بس طلع لك واحد زيك بالظبط فعرف ازاي يصدك ووقفك عند حدك ثم قال أما والله يا أخا قريش لو ثبت لخبرتك أنك من جماعات قريش ولست من الذوات قلت لك ان انت برضو ايه زي حالاتنا يعني راجل من وسط الناس مش راجل من الجماعة اللي فوق قوي على قد النسب يعني قال فأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم قال علي فقلت له يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقع حظك جاء غلط مع الراجل دوت جالك عيل صغير بس مشكلة فقال أجل إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة فيش حد يعني ما- على حد ما قاله ربنا عز وجل وفوق كل ذي علم عليم لكل شيء آفة من نوعه حتى الحديد سطى عليه المبرد إنه ليس طامة إلا فوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق أنا جبته لنفسي أنا راح أقول له الكلام دوت ليه راح عمال أبيعه وأشتري فيه ليه لما اتكلمت جبته لنفسي فصارت مثلا فصارت هذه مثلا ثم ساق الحديث الطويل وقد ضاق الوقت عن ذكره الآن فنكمل في لقاء قادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا البرنامج برعاية سينا كولا حران ما اشرب في مقولة سقعان ما اشرب في مقولة زهران اشرب في مقولة تنطح ولا ممكن ولا وانا وانت نشرب في مقولة من امتى من المرة الاولى من الاخر كده سينا كولا انت الهكرشان
للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على ad@الناس دوت تي في
حران ما اشرب في مقولة سقعان ما اشرب في مقولة سهران اشرب في مقولة تنصح ولا ممكن ولا وانا وانت نشرب في مقولة من امتى من المرة الاولى من الاخر سينا سينا كولا انت الكرشون هذا البرنامج برعاية سينا كولا
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح